السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتابه كتاب الترغيب والترهيب في كتاب الحج في باب الترغيب في الحج والعمرة قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم الحجاج والعمار وفد الله فعندما كأنما عندما يقولون لبيك كأنهم قد نا قد أجابوا الله سبحانه وتعالى لما ناداهم فلما قال الله سبحانه وتعالى لآدم لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فكأن هؤلاء عندما ناداهم إبراهيم وهم في أصلاب آبائهم فقالوا لبيك لبيك لأن يعني الواحد عما بينادي على الإنسان ويقول له يا فلان فمن ضمن سبل الاستجابة يقول له إيه لبيك يعني سمعا وطاعة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينادي على بعض الصحابة ككعب يقول له يا كعب يقول لبيك يا رسول الله يعني أنا ها هنا ألبي نداءك لبيك يا رسول الله فهنا الحجاج والعمار عندما يذهبون إلى بيت الله فيقولون لبيك اللهم لبيك كأنهم يقولون يا رب نحن قد أتيناك بعدما ناديتنا وقد أمرتنا وناديتنا أن نزور هذا البيت فنحن نلبي نداءك وأتينا طائعين والله هنيئا لهؤلاء إحسان عندما يشوف وينظر يمر على هذا المسجد مثلا فيجد أقوام يرتدون ثيابا نقية طاهرة ويجلسون فيمر فيسأل أمه فيقول يا أمي من هؤلاء فتقول هؤلاء مصلون يصلون صلاة الفجر طيب إذا نظر إلى الناس وهم يذهبون إلى البيت من هؤلاء فتقول هؤلاء وفد الله الله الله شوف اللفظ هؤلاء وفد الرحمن ده الوفد اللي جاي يزور الملك الذي يزور بيت الملك وطهر وطهر بيتي هذا البيت الذي نسب إليه تشريفا وتعظيما هذا البيت لما نسب إليه صارت قلوب الناس تهوي إليه الكل يشتاق إليه فلا الوصال يشفيهم ولا البعد يسليهم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وإن استغفروا في رواية غفر لهم وفي رواية أخرى عن ابن عمر أن هناك ثلاثة هم وفد الله مين بقى مع الحجاج والعمار الغازي في سبيل الله فصار المجاهد هو إيه؟ شقيق هؤلاء ومن يقتسم معهم هذا الفضل هنيئا لهم وقال ابن عمر قال لنا رسول الله رضي الله عن ابن عمر وأبيه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن على مر الزمان تعرض هذا البيت لأشياء فقد هدم مرتين منها مرة يرفع إبراهيم البيت فبدأ يظهره بعدما أزال أزيل والتراب أزاله التراب وأخفاه فالشاهد أنه قد اختفى مرتين عن الأنصار فأرسل الله سبحانه وتعالى من يظهره للناس فيقول النبي أنه سيهدم في آخر الزمان في الأحداث الكبار من أشراط الساعة فيذهب الناس ولا يرون كعبته الله أكبر فين الكعبة يا جماعة كان في كعبة فين فبيقول لك إيه؟ استمتعوا بهذا البيت قبل أن تذهبوا فلا تجدون بيتا أن الساعة تقوم وما تلاقيش سبحان الله استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له بيقول لهم تعجلوا تسأل شاب حجيت ولا لسه يقول لك لا لسه والله ليه ما حجتش يعني الصراحة آه، الدنيا والمصاريف وبتاع ايه يا عم المصاريف انا شايفك ما شاء الله لا قوة الا بالله جبت العربية الجديدة والله بقى عشان يعني الظروف وكده ما شاء الله ابنك انتقل من المدرسة اللي هي بعشرين ألف راح المدرسة أم أربعين ألف ده بنتين كمان مش ابن واحد ده انت بتدفع يعني رقم ما شاء الله وما شاء الله أنا عرفت إنك انتقلت من كذا واشتريت سكن جديد وما شاء الله أنت عملت كذا اه هو فاضل كل حاجة تنمي ثراءه الدنيوي أما تنمي إيمانه لا تسد ديونه ايوه ايه الديون هو الحج دين ولا ايه اه طبعا الحج واجب على كل مسلم يستطيع يقول طب الحمد لله يعني في واحد كنت اتكلم معه منذ يومين ثلاثة عن الحج قال لي منين نجيب منين قلت له بيقول لي نجيب منين وانا لسه دافع خمسة وستين الف للكلية البنت عشان تخشها قلت له جبناهم منين اه والله يا ر- ربك بيبعت رب بيبعت يعني رب بيبعت كان سبحان لبيته لا يرسل سبحان الله لا هو ه- كثير من الناس هي دي بوصلته بوصلته ان يبعت ان يتعامل مع هذه الامور بهذه الاسلوب فيتوفر خمسة وستين ألف وهيتوفر الباص اللي بخمستاشر ألف وهيتوفر الدلع طول السنة آه يعني يعني الولد والبنت ده اللي رايح الجامعة ده يعني رايح معاه بس سندوتشات من عند دقدق أكيد لا جامعة خاصة يبقى سندوتشات خاصة ومطاعم خاصة أنت هتعامله معاملات ال- الناس اللي بتوعت الحكومة اللي هياخد بقى السندوتش وهو معاه والكلام ده لا هيهات هيهات ألا ترى أنت وديت ابنك فين؟ لا خلاص وصل دلوقتي مع الأكابر فيتعامل معاملة الأكابر فيبقى السنة صافي تمشي معاه مية ألف قلت له طيب ما أنت مية ألف أهو، ده الحج أقل من كده في حج أقل من كده بكتير والله مش عارف إيه ودعنا الصف دي يا دوب هتخش هتبقى في سنة تانية أخوها هيلحق بيها يبقى في سنة أولى قلت له هنكمل خاص صح؟ أه بس مش عارفين نروح نحج لأ أنت تدعي الله أن يزيل عنك الصارف الذي صرفك أنت مصروف بس دي مش يعني دي مش حاجة اسمها شطارة اللي أنا برتب عشان إيه وأنا أضيع العيال لا هتضيع دينك أنت معاك وربنا مانن عليك وفاتح عليك بس الناس يقول لك إيه أنا معايا أربع قروش لو حجيت بقرش يبقى تلاتة خسوا صح؟ أه، وليه؟ نحج امتى؟ نحج واحنا معانا ألف قرش وبنكون عندنا سرطان وبنحتضر وبيننا وبين القبر تلات دقايق ما نحج بقى ومش لا مش عارف اروح احج ومش عارف اجي اقول يا رب انت اهو عم اقدم قرعه ومش عارف احج والله انا احد الناس الذين يعني توفاهم الله قريبا نسال الله ان يرحم الجميع يعني. ظل يقدم في العمر في القرعة حوالي أربع سنوات أو خمس سنوات يحج مش مش عارف ما تطلعش كل مرة يقدم وبتاع أنا شفته مرة يبكي بحرقة فأنا أقول له أنت معذور ومش عارف إيه يقول لي لا أنا مش معذور أنا ظللت وآخر الحج خاصة هو مرض في آخر أيامه مرض شديد يقول ظللت وآخر الحج وأقول حتى أكبر فكبرت أقول حتى أزوج أولادي فتزوج الكل وأنجبوا حتى إذا بلغ بلغ عمري عتية أردت أن أحج فأجد نفسي مصروفا عن البيت الله سبحانه وتعالى كأن الله يقول لي تأخرت عنا نؤخرك خلاص أنت مقضيها بقالك ستين سنة كان معك وكان هو من الأثرياء يقول ظللت وأخر هذا الأمر فكتب له في السنة اللي كان بيتكلم فيها بالحسرة دي ولعل هذه الحسرة وجد الله منه انكسارا فهيأ له وذهب فلما عاد رحت أبارك له على الحج وبتاع وأقول له مبروك وربنا يتقبل كده وأقول له أخبار الحج قال أكبر ندم ندمت عليه أني أخرته لسببين السبب الأولاني كنت أتمنى أن أعيش عيشة طويلة وأنا ملتز بهذه اللذة التي حصلتها والأمر الثاني أني تعبت تعبا شديدا لهذا السن الذي أنا فيه ومات من هذا العام فلعل إن شاء الله هذا من صدق نيته وحسرته فالشباب النهاردة أولاده آبائهم يربوا فيهم زي ما تقول له يا ابني صليت يغرس فيه يقول له يا ابني رتب نفسك تحج بس بعض النهاردة في جيل طالع واخد ان الحج ده اللي هو ايه حاجة كده زي النيش ممكن تجيبه وممكن ممكن ما تجيبوش لا يا جماعة الحج ده مش الزواج الزوجة الرابعة ولا التالتة ان يعني بعيد ويعني ما يبقى عندك طرف كده كبير ولا بتاع تجيب لك حد ايه يساعدك وانت كبير كده لا لا لا لا الامر اعمق من ذلك يا جماعة بني الاسلام على خمس شوف الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان شوف الأربعة عاملين إزاي وحج البيت خمس عمدان فعما تلاقي إن في عمود مش موجود البيت ده يبقى ليه أسس لا ما ينفعش فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له أنت مش عارف إيه اللي ممكن يحصل لك ممكن تكبر ممكن تنشغل ممكن تصرف يعني هذا الإنسان نسأل الله أن ييسر له ولأولاده اللي كان بيكلمني ده انت ايه اللي خلاك تنتظر لغاية ما أولادك قاعدين يكبروا وهيبدأ ليهم مصاريف وليهم كذا فيبدأوا ايه يبدأ الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الولد مجبنة مبخلة يعني ايه الكلام ده تيجي تطلع فلوس صدقات النهارده اليوم ايه العيد جاي عيد الأضحى وبتاع والكلام ده فنيجي عم عبودة يقول لك عاوزين يا جماعة نطلع حاجة للغلابة فنذبح لهم ولا أي حاجة فتقول كام يا عم عبودة يقول لك والله العجل واقف على 23000 لو نقدر كده نجمع كده من المصلين ونعمل إيه أضحية كده ويبقى باسم المسجد ويبقى ليها حاجة كده بينا وبين خلاص تيجي تطلع 1000 جنيه لا ده الواد حودة كان النهاردة هيدخل مدرسة وبتاع لا استنى شوف الولد الواد دي خلاني مبخلة اجي اطلع طب بص يا معبودة خمسين جنيه اهي ويروح ايه ويحس ان هو ايه اللي خلاه يتأخر الولد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يعني ايه عدو لكم عدو لكم الآية دي في سورة ايه تغابن في سورة التغابن هيبقى عدو هيبان يوم التغابن يوم التغابن ما تلاقي ان الولد ده عطلك والولد آية من آيات الله ما عملش حاجة غلط بس انت قلقان عليه بس انا لو صرفت طب ما مين اللي ومبخ ومجبنة اللي هو مجبنة ليه يجي في يوم من الأيام في جهاد في سبيل الله تيجي تبذل الحاجة لا طب ما مين اللي هي... مين اللي هيقعد مع العيال اه زي زي بني صي اذهب انت وربك فقاتلا طب وانت هتعمل ايه انا قاعد هنا بتابع الشغل إنها هنا قاعدون لا لازم نبذل لديننا ديني أنا عشان أنا أبذله وأرقيه أشوف أنا حجيت ولا ما حجيتش أولادي حجوا ولا ما حجوا طب أولادي لو ما حجوش أغرس فيهم النهاردة اللي منكم عنده استعداد يدفع لولده عشان عنده حفيد ولا حاجة يدفع له المدارس الخاصة ولا الكلام ده كله لا ما تدفعش ادفع لابنك الأول ساعده على الحج قول له يا ابني أنا عاوزك أساعدك على الحج روح حج هتقول لي أصل الحج معلش يعني مش واجب إلا لمن استطاع إليه سبيل طب والمدارس الخاصة برضه هي كانت اللي واجب يعني ما هو مش واجب لكن زي ما هتصرف هنا نصرف هنا ديننا يحتاج يا جماعة ودين أولادنا يحتاج بين الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بها ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه سيئة ورفع بها درجة عارفين يعني الإبل تضع وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه اللي راح يحج ده بنحاسبه إزاي بخطوة الدابة اللي راكبها مش بخطوته هو يعني أنت رايح المطار بكل لفة كاوتش الشيخ ابن عثيمين قال كل ما يتحرك هذا الإطار تعد خطوة قياسا على هذا الايه الأثر فشوف بكل لفة كاوتش ده انت في ميزانك استشعر كده لو انت طلعت دلوقتي من الزقازيق إلى مكة رايح فين رايح حج راكب ايه راكب جمل شوفوا الخطوات دي كلها وانت لسه ما طفتش ده انت وانت رايح لسه عم الطوب بقى ده موضوع تاني لك بكل خطوة شوف بقى حاول تقيس احنا بيننا وبين مكة يقترب من حوالي 1100 كيلو شوف بقى 1100 كيلو الكيلو ياخده كام خطوة واضرب واحسب واحنا كلنا تجار شوف بقى ثلاث حاجات بتاخده سيئة تروح درجة تطلع وعندك الحسنات دي يدفع فيها ولا ما يدفعش والله ده يدفع فيها الدم والروح نسأل الله عز وجل ألا يقطعنا عن البيت وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من زيارة البيت كل عام أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأحم- الأعمال ويرزقنا وإياكم حسن الأعمال وحسن الأحوال والأقوال وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم